السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم جميعا مع مسك الختام ربنا يجعل حياتنا كلها مسك الختام ويجعل أيامكم كلها أيام سعادة وسرور اللهم آمين آه يعني الحقيقة موضوع مسك الختام هو المفروض هو القضية الأولى والأخيرة التي تشغلنا في هذه الحياة الدنيا إن أهم حاجة العبرة بحسن الخاتمة والنبي اختصرها في قوله فإنما الأعمال بالخواتيم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم الحقيقة ضيفنا لله ضيف عزيز كريم زي كل ضيوفنا الأفاضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين الذين سيأتي الحديث عنهم بعد ذلك إن شاء الله ضيفنا لله دي لما نام على فراش الموت قيل له ما تشتهي نفسك في إيه فقال أشتهي الجنة خد بالك في ناس في نفس اللحظه ديت وفي نفس الموقف ده لما تقول له نفسك في ايه؟ يقول لك نفسي اكل مش عارف ايه ونفسي اشوف فلان ونفسي اطمن على البيت والغيط وال... لكن ده بيقول ما تشتهي؟ قال اشتهي الجنه. قيل له فما تشتكي؟ قال اشتكي ذنوبي. قيل له افلا ندعو لك الطبيب؟ قال الطبيب امرضني. ثم توجه الى السماء وقال اللهم اني اعوذ بك من صباح الى النار. حبيب جاء على فاقه لا أفلح من ندم بيقول ده أنا كنت مستني دخول ملك الموت عليا يعني على أحر من الجمر نفسي في اللحظة ديت لأن كون إن أنا أموت فخلاص يعني ده موعد ولقاء مع الله سبحانه وتعالى واللي النبي قال عنه من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه يا ترى وانت على فراش الموت أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة ممكن لما يقولوا لك ما تشتهي تقول لهم نفسي في الجنة يا ترى لما يقول لك بتشتكي من ايه؟ تقول لهم بشتكي من ذنوبي سبحان الله ده انت النهارده ممكن تسال حد من عصرنا ده تقول له ما تستغفر يقول لك استغفر مني وانا عملت حاجه ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في اليوم والليله اكثر من 100 مره بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يعني سبحان الله دائما يا جماعة المؤمن يحسن يعني يحسن العمل وفي نفس الوقت يسيء الظن بنفسه والمنافق عياذا بالله يسيء العمل ويحسن الظن بنفسه يعني محتاجين ان احنا نكتر من العمل ونرفع الشعار اللي بنرفعه في كل حلقه مش في كل حلقه بس لا والعمر كله وماذا اعددت لها عملت ايه قدمت ايه يا ترى فعلا اجتهدت في طاعه ربنا ولا لسه لحد الان مكسل وبتشاور نفسك عموما نتمنى الحلقات دي تكون ان شاء الله سبب لرفع همه المسلمين الى العمل والى الطاعه وشعارهم جميعا وماذا اعددت لها ضفنا للاد هو حذيفه ابن اليمان رضي الله عنه وارضاه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلم الناس بالفتن الى قيام الساعه حبايبي انتوا عارفين ان مكه كان فيها اسلام وكفر ما كانش فيها منافقين لان ظهور النفاق ده علامه من علامات قوه الاسلام وظهور الكفر فقط علامه من علامات ضعف الاسلام والمسلمين الاسلام لانه كان مستضعف في مكه وكان المسلمين ضعفاء جدا ومضطهدين ومعذبين فما كانش فيه نفاق كان اسلام او كفر واخد بالك ليه؟ لان شوكه الكافرين كانت قويه انما لما انتقل النبي الى المدينه واقام دوله وصرحا شامخا للاسلام واصبحت دوله الاسلام يهابها كل الناس في ارض الجزيره بل وحتى خارج ارض الجزيره اصبح بعض الناس عشان يعصموا دمائهم وامالهم قالوا خلاص نشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل ناس كثيره جدا في الاسلام وهم ليسوا من المسلمين وإنما دخلوا نفاقا ورياء علشان يداروا نفسهم عشان يعصموا دمائهم وأموالهم فأصبح في منافقين مندسين في الصفوف بين المسلمين في المدينة فالنبي عليه السلام حب يعرف المؤامرات اللي بيعملوها ضد النبي عليه السلام وضد المسلمين فأوحى الله عز وجل إليه من خلال جبريل عليه السلام بأسماء المنافقين كلهم نزلت اسماء المنافقين وراح النبي عايز يستأمن واحد يأتمن واحد من الصحابه على الاسماء ديت انه يبقى حافظ الاسماء ديت وعارفها ويتتبع حركاتهم ويعرف بيعملوا ايه وبيدبروا ايه ضد المسلمين فما وجد الا حذيفه بن اليمان ايه ده هو ابو بكر لا يؤتمن على سر طبعا الكل يؤتمن على سر لكن النبي كان يضع الرجل المناسب في المكان المناسب يقول ارأف امتي بامتي ابو بكر واشدها في دين الله عمر واشدهم حياء عثمان وكذا كذا يعني واخد بالك يضع كل رجل في المكان المناسب فاكتر واحد عنده سرعه بديهه وذكاء شديد جدا وعنده كده يعني نظره مستقبليه وفاهم المسائل كلها حذيفه بن اليمان ولذلك كان اعلم الصحابه بالفتن القائمه منذ عهد النبي والى قيام الساعه هو حذيفه ابن اليمان رضي الله عنه وارضاه النبي قال له على اسماء المنافقين وسبحان الله وتمر الايام بعد موت النبي عليه السلام وبعد موت ابي بكر الصديق ويجي عمر بن الخطاب وهو يبكي ويقول له حذيفه يا حذيفه اسالك بالله جل وعلا هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المنافقين فقال لا ولا أزكي أحدا بعدك أبدا لأن ده سر ما أقدرش أقول لحد إيه على هذا السر لأنه سر مؤتمن من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبحان الله آه، كان في موقف عجيب جدا موقف من أعجب المواقف حصلت لحذيفة بن اليمان في غزوة بدر غزوة بدر زي ما انتم عارفين كانت سنة 2 هجرية وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام لما كان خارج ما كانش عامل حسابه ان في غزوة ولا في حرب هو كان خارج للحصول على القافلة هربت القافلة تحول الموقف إلى موقف دام ويعني قتال بين المسلمين وبين المشركين حذيفة بن اليمان كان جاي من بره هو وأبوه اللي هو اليمان جايين من بره المدينة فهم داخلين جم المشركين وقفوهم رايحين فين؟ قالوا رايحين المدينة قالوا لا انتوا مش رايحين المدينة ده انتوا رايحين عشان تقاتلوا مع محمد قالوا ما أردنا القتال احنا مش رايحين نقاتل قال تعطون العهد والميثاق ألا تقاتلوا مع محمد قالوا نعطيكم العهد والميثاق ألا نقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم ومش راحوا للنبي لقوه واقف استعدادا لبدء غزوة بدر فحذيفة بن اليمان دخل عليه لحسن يحسبه يعني ان هو مش عايز يروح مع النبي عليه السلام قال يا رسول الله قابلنا المشركون فسألونا هل أردتم الحرب مع محمد صلى الله عليه وسلم أم أردتم المدينة قلنا أردنا المدينة طب تعطونا العهد أعطيناهم العهد لو واحد غير النبي كان قال إيه يا عم عهد إيه يا عم دول الناس مشركين وكفرة سيبك منهم يلا خش حارب شوف النبي بقى أخلاق النبي قال له إيه قال نفي بعهدهم ونستعين الله عز وجل عليهم نديهم العهد اللي خدوه وخلاص حبيبي في الله وأختي في الله أخبرنا إيه مع الوفاء الوفاء بالعهد والوفاء في المعاملات والوفاء في العهود والوعود والمعاملات و... فين الأخلاقيات الجميلة أخبارك إيه أخويا وحبيبي يا ترى أنت وافي مع زوجتك ولا بمجرد ما زوجتك بتموت بتنساها وتروح وخلاص من مسألك ولا كأنها كان لها مكان في حياتك وما بصيتش إن النبي عليه السلام كان في يوم من الأيام يوم ما اتجوز خديجة رضي الله عنها وارضاها يوم ما ماتت كان أوفى الناس لخديجة رضي الله عنها وارضاها وكان لا يمكن ينساها أبدا فين وفائك مع زوجتك فين وفائك مع أولادك فين وفائك مع أبوك وأمك يا ترى عندك وفاء لمشايخك اللي علموك واللي كانوا سبب هدايتك وسبب تعليمك وسبب الخير اللي انت فيه ده يا ترى عندك وفاء لكل إنسان أحسن إليك ولا بتنسى جميله ومعروفه بمجرد ما يحسن إليك وخلاص وتكبر عليه وبعد كده يبقى هو ملوش أي لازمة في حياتك ده أنا هديك مثال بس لوفاء حصان أعزكم الله مش هقول وفاء إنسان ولا وفاء مؤمن وفاء حصان في يوم من الأيام كان في واحد رجل اسمه الزعتري الزعتري ده كان رجل آه، يعني من من البدو اللي عايشين في مصر وكان عنده حصان كان الحصان ده كان يعني كان مدلعه جدا جدا يعني لدرجة انه كان بيخلط له الشعير بالسكر وكان ياكله بايديه وكان يحبه جدا وينظفه ويظبطه يعني وكان مهتم بيه جدا والحصان كان بيحبه حب لا تتخيله في يوم من الايام مرض الزعتري وجلس في الخيمه بتاعته نام تعبان جدا الحصان فضل مرابط جنب الخيمه بتاعت الزعتري لمدة طويلة جدا بلا طعام ولا شراب امتنع عن الأكل والشرب ومات الزعتري لما مات آه، غسله الناس وكفنوه وخدوه عشان يدفنوه فضل ماشي الحصان ورا الجنازة لحد ما وصلوا للقبر ونظر إليهم وهم يدفنون حبيبه وصاحبه وبعد ما دفنوا الزعتري فوجئ الناس بمنظر أعجب من الخيال فوجئوا بالحصان بيجري بأقصى سرعة وبينط من فوق هضبة عالية فينتحر فيموت حزنا على صاحبه الله أكبر شوف الوفاء اللي موجود في حصان وشوف النهاردة قلة الوفاء اللي موجودة بين كثير من الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى حبيبي نعمة كبيرة جدا أنت تكون إنسان وفي ده من ضمن الأخلاقيات اللي احنا اتعلمناها من النبي لأن ربنا سبحانه وتعالى قال لك كده لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا تعال نشوف مسك الختام اللي فاز بيها حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه اللي قال حبيب جاء على فاقة لا أفلح من ندم والله ده أنا كنت مستني اللحظة دي ولحظة لقاء الله سبحانه وتعالى حبيب جاء على فاقة ده أنا كنت على شوق شديد جدا للقاء الله سبحانه وتعالى وفي لتلك اللحظة الخالدة الجميلة تعال نشوف موقف تاني من المواقف بتاعة سيدنا حذيفة ابن اليمان موقف عظيم جدا ليه كان في يوم أحد زاد من مكانته وقدره عند النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غزوة أحد كان في واحد اسمه ثابت بن وقش وبعدين كان جنبه صديقه يعني حبيبه اليمان اللي هو والد حذيفه الاثنين كبار في السن فالنبي عليه السلام قال لهم خليكم هنا فوق ال- القطن ديت المكان المرتفع ده وما تقتلوش لان يعني الحرب يعني محتاجه ناس اقوياء شباب وكده المهم بعد ما بداوا ال- الجهاد في يوم احد آه، ابو حذيفه اللي هو اليمان قال له ثابت بن وقش قال له خلاص ده احنا ما بقي لنا من الدنيا الا يعني قدر يسير جدا ما يت- ايه رايك ناخد اسيافنا ونخش ونجاهد في سبيل الله؟ قال له يلا بينا ثابت بن وقش قتله المشركون اليمان اللي هو والد حذيفة غصب عن المسلمين لأن الواحد وهو لابس الخوذة قد لا يعرف الرجل صاحبه يعني اللي هم طبعا ما بيلبسوش بقى زي فريق قوم يعني ده لابس أحمر وده لابس أبيض يعني لا هو بيلبسوا لبسهم العادي وكل واحد لابس خوذة لكن أحيانا ممكن انت ما تاخدش بالك من اخوك اللي واقف جنبك ده وتضربه وتظن انه من المشركين وده اللي حصل بعض المسلمين من الصحابه قتل اليمان والد حذيفه ظنا منه انه واحد من المشركين فما كان من حذيفه الا انه صرخ قال يا قوم انه ابي يا قوم انه ابي وظل يصرخ ويبكي حتى حن ورق له النبي صلى الله عليه وسلم واعتذر له الحبيب المصطفى بابي هو وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم وبعد ما انتهت الغزوة جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى حذيفة بن اليمان وعزاه في موت والده وإذا بالصحابة يعتذرون لحذيفة وإذا به يقول لهم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع له دية لأبيه فأبى وقال بل تصدقت بديته على إخواني من المسلمين فزاد ذلك من مكانة حذيفة ومن قدره ومكانته في قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكن كان من أعظم المواقف بقى لحذيفة بن اليمان كان يوم غزوة الخندق لما اجتمع عشر تلاف مشرك عايزين يقتلوا المسلمين وعايزين يقتلوا النبي عليه السلام وعايزين يستأصلوا شأفة الإسلام والمسلمين حذيفة بن اليمان في اليوم دوت بيقول لك كان في برد وريح رهيبة جدا لدرجة الصحابة أصحاب الأجسام الأقوياء اللي عندهم جلد وقوة ومنع يعني سبحان الله كانوا دافنين نفسهم تحت الرملة تخيل كل واحد حفر لنفسه حفرة في الأرض وحاطط نفسه في وسط الرملة ومغطي نفسه من كتر البرد ومش بيظهر من جسمه إلا بس إيه فقط الوجه والإيدين وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم عايز يعرف أخبار المشركين عاملين إيه لأن هم كانوا حافرين خندق حوالين المدينة فعايز يعرف أخبارهم إيه يا ترى مع الريح ديت ومع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان من أعظم أسباب الإيه النصرة في غزوة الخندق النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم فجاءت الريح فكفأت القدور وقلعت الخيام وإلى غير ذلك من الرعب الذي حدث للمشركين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطمئن المشركين عاملين إيه يا ترى هيمشوا ولا هيفضلوا موجودين كده فقال من يأتيني بخبر القوم ركز معايا أخوي وحبيبي وركز معايا أختي الفاضلة ونرفع مع بعض الشعار الجميل اللي بنرفعه في كل حلقة وماذا أعددت لها تعال نشوف حذيفة عمل إيه وقدم ايه عشان ربنا يكرمه بايه بالكلمه اللي قالها حبيب جاء على فاقه لا افلح من ندم الله سيدنا حذيفه بيقول النبي عليه السلام بيقول من ياتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة يا الله طب بالله عليك يا مسلم بالله عليك أخويا وحبيبي أختي الفاضلة لو كنت مكان الصحابة في اللحظة ديت والنبي بيقول مين يروح يشوف المشركين عاملين إيه ويجيب لي خبرهم ويبقى معايا في الجنة ها زي ما أنت بتقول كده طبعا أنا أول واحد شفت انت بقى طب ايه رايك بقى ان ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير وكل دولت رفضوا متخيل حاجه زي كده الجو كان صعب جدا الجو كان لا تتخيل مدى البرد ومدى الجو الصعب جدا لدرجه ان ان النبي بيقول مين يجيب لي خبر القوم وهو رفيقي في الجنه ابو بكر ما نطقش كلمه هو ما رفضش يعني مش معنى كده مش قام قال للنبي لا انا مش موافق لا هو ما نطقش عمر عمر بن الخطاب اللي امنا عائشه بتقول كان عمر اذا تكلم اسمع واذا ضرب اوجع واذا مشي اسرع كل حاجه عنده واضحه يعني رغم ذلك لم يتكلم آه عثمان علي بن ابي طالب طلحه الزبير حواري النبي صلى الله عليه وسلم ما ما حدش اتكلم خالص فالنبي قال بقى خلاص ما دام حدش عايز يتكلم انا بقى اللي هختار وطبعا ما حدش يقدر يعصى امر النبي صلى الله عليه وسلم واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال أم ماشي كده في وسط الصحابه حذيفه بقى بيوصف الموقف ده الجميل ده بيقول ايه فبدا النبي يقترب وانا انخنس تحت الرمل يعني النبي قرب وحذيفه عمال ايه بينزل تحت الرمله خلاص بقى ما فضلتش حاجه بقى غير ان هو ايه يعني يدفن تحت الرمله وفجاه لقى ايه النبي عليه بيقول ايه يا حذيفه قلت نعم يا رسول الله قال قم خد بالك من الحته الجميله ديت والله العظيم لو قعدت اتكلم عنها 500 عام ما كانت كافيه قال فقمت طب ليه يا حذيفه قال فما كان من طاعة الله وطاعة رسول الله من بد ما دام النبي قال لي قوم خلاص لازم اقوم لان ما اقدرش ان انا اكسر كلام النبي ياه وكم مسلم النهارده كسر كلام النبي يا جماعه وكم مسلمة النهارده في زماننا بتكسر كلام النبي وهي بتقول انا بحب النبي ولما سمعت ان بتوع الدنمارك سبوا النبي عليه السلام خرجت بنفسها وشالت العالم وهي لابسه stretch وبتقول في روحي فداك يا رسول الله وهي لابسه stretch و body وبتقول له روحي فداك يا رسول الله وهي بتعق امها وابوها وبيقول روحي فداك يا رسول الله وهو بيلعب قمار ويشرب خمره وماشي مع ال- آه، girlfriend مش girlfriend واحده آه سبحان الله هي هو ده الانفصام بقى في حياة المؤمن سبحان الله بيقول فما كان من طاعة رسول الله من بد لازم أسمع كلامه وراح للنبي ناديله قال له يا حذيفة ائتيني بخبر القوم ولا تحدثن فيهم شيئا حس إن حذيفة بيتكتك من البرد عظم جسمه هيتكسر من البرد راح حاطط ايده الشريفة على صدر حذيفة ودعا لهم يقول حذيفة بنفس لفظ الحديث والله قال فخرجت وكأني أمشي في حمام عارف حمامات البخار الدفى اللي في الدنيا والجمال اللي في الدنيا في عز البرد والتلج ده كله والصحابة مدفونين تحت الرملة وحذيفة ماشي فارد جسمه كده وكأنه ماشي في حمام بخار وصل لحد هناك دخل المعسكر فجأة أبو سفيان كانت الليلة إيه القمر يعني كان هلال فكانت الدنيا مش شايفين بعض كويس قوي فابو سفيان حس ان في حد غريب دخل المعسكر بس مش متاكد فقال ايه بقى خطه حلوه قوي قال لهم كل واحد فيكم يسلم على اللي جنبه ويساله انت مين عشان لو كان حد غريب هنقدر نمسكه وناخده بقى نقتله فحذيفه بن اليمان اول ما سمع الكلمه اتخض يعني طبعا ايه لو اللي جنبه قال له انت مين هيقول له مثلا اي حاجه شبرمه آه في اي حاجه اي اسم وخلاص فهيتكشف لان هم عارفين اسماء بعض فراح حذيفه راح مسبق بقى اول ما قال ابو سفيان كل واحد يسلم على اللي جنبه يقول له انت مين فحذيفه راح مسلم على جنبه قال له انت مين قال له عمرو بن العاص قال له حلو جميل خليك كده وراح معدي الموضوع بشكل جميل جدا ولان التاني ما سالوش بقى انت مين هو اللي سال الاول انت مين قال له عمرو بن العاص كان لسه عمرو بن العاص كان لسه ما اسلمش رضي الله عنه وارضاه المهم بيقولوا فجأة لقيت أبو سفيان قام قايم وقال خلاص ما بقي لنا من مقام في هذا المكان يلا كلنا عشان نرحل وطلع ركب الناقة بتاعته وراح إيه حذيفة راح ماسك السهم بتاعه لسه هيضرب ويقتل أبو سفيان فتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تحدثن فيهم شيئا ما تعمليش مشكلة اوعى تضرب حد ولا تعمل حاجة أنت اعرف بس الخبر وتعالى لي قال فرددت السهم إلى إيه؟ إلى جعبتي خلاص وقمت راجع تاني والحمد لله إنه ما قتلوش لأن أبو سفيان بعد كده أسلم في عام الفتح عاد حذيفة ووصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يصلي قال فدعا للنبي راح مشاوله كان بيصلي نافله راح جايبه كده قريب منه وراح حط عليه الكساء بتاعه بيقول فكاني في ح- يعني من كتر الدفء كان ايه اسيره في حمام فلما انتهى النبي من صلاته دعا لحذيفه بان يكون رفيقه في جنه الرحمن سبحانه وتعالى الله نعمه جميله قوي يا ترى انتهت صفحة الجهاد الجميلة لحذيفة بن اليمان أبدا كان ليه صفحات مشرقة جدا جدا في كل فتوحات العراق رضي الله عنه وأرضاه وفي معركة نهاوند لما عمر بن الخطاب أمر على الناس النعمان بن مقرن وكان عدد المسلمين قد إيه يا جماعة 30000 طب وعدد الفرس 150000 يا نهار أبيض 150000 وضدهم 30000 من المسلمين أي نعم وكانت النصرة لمين للمسلمين قتل النعمان بن مقرن وكان عمر بن الخطاب قال ان قتل النعمان بن مقرن فعلى الناس حذيفه ابن اليمان هو اللي يبقى الامير بقى هو اللي يبقى يمسك الرايه فامسك الرايه حذيفه ابن اليمان وكان اميرا على الجهاد في هذه المعركه وانتصر المسلمون وقتل مئة ألف من الفرس كان 150 ألف داخلين ضد 30 ألف مسلم يتقتل 100 ألف من الفرس ويكون النصرة لجند الله ويعني بفضل الله سبحانه وتعالى الحقيقة صفحات سيدنا حذيفة صفحات عظيمة جدا لكن أختمها بصفحة جميلة جدا حصل يا جماعة في فتوحات والحديث رواه البخاري في فتوحات الشام في في فتوحات أذربيجان وأرمينيا آه، ان ان اختلف الناس كان في ناس مجاهدين جايين من العراق وناس مجاهدين موجودين من الشام فاهل العراق بيقراوا ب- بقراءه معينه بقراءه ابن مسعود واهل الشام يقرؤون بقراءه ابي بن كعب فهؤلاء يقرؤون قراءة وهؤلاء يقرؤون قراءة والقرآن نزل على سبعة أحرف وكلها صحيحة ثابتة في الكتاب والسنة وإذا بهؤلاء يقرؤون قراءة مختلفة عن القراءة دي حتى كاد أن يكفر بعضهم بعضا أنت جبت الكلام ده منين أنا ما سمعناش الكلام ده أنت ليه بك... وبدأ إيه يت- يعني يعملوا مشكلة مع بعض وإذا بحذيفة بن اليمان يدخل على أمير المؤمنين عثمان يقول له أدرك المسلمين قبل أن يختلفوا في كتاب الله اختلاف اليهود والنصارى فأمر عثمان بن عفان بالصحف كانت عند حفصة بنت عمر فجيء بالصحف فنسخت نسخة منها آه، مع بزيد بن ثابت وما معه من القراء فنسخوا النسخة آه، نسخة جديدة اللي هي نسخة المصحف العثماني وأرسل بكل ب- بنسخة إلى كل بقاع الأرض من بق- من أقطار المسلمين وأمر بما دون ذلك من المصاحف أن يحرق حتى يتوحد المصحف بين المسلمين وحتى لا يختلف الناس في كتاب الله سبحانه وتعالى فكان حذيفة بن اليمان كان سبب في جمع المسلمين على مصحف واحد اللي هو المصحف العثماني يبقى ليه حق يكون في مسك الختام ولا لا شفت قدم ايه شفت في يوم بدر في يوم بدر ربنا يكرمه ويكون صورة جميلة جدا للوفاء بالعهد والوعد ويوم أحد يحتسب والده عند الله سبحانه وتعالى ويعفو عن الصحابة ويتصدق بديته على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويوم الخندق يروح يجيب خبر هؤلاء المشركين ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر مع ان كتير من الصحابه ما حدش فيهم قدر يتحرك في هذا الجو القارس الشديد ويشارك في نهواند ويفعل ويفعل ويكون سبب في جمع المسلمين على مصحف واحد قبل أن يختلفوا في كتاب الله سبحانه وتعالى حبيبي في الله دور لنفسك على دور أكيد أكيد ربنا إداك منحة أنت مش حاسس بيها وأنت مش داريان بيها أكيد ربنا إداك منحة تقدر من خلالها أن أنت تخدم المسلمين وتخدم الإسلام ويكون ليك دور فعال حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا أحب عبدا استعمله قيل كيف يستعمله يا رسول الله قال ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه تيجي تلاقي نفسك كده قبل الموت او وانت شاب كده ربنا يكرمك ويفتح نفسك مثلا لكفاله اليتامى وتعيش حياتك كلها لكفاله اليتامى لحد اخر لحظه في حياتك يوم النبي يقول لك ايه انا وكفل اليتيم في الجنه كهاتين الله واحد تاني ربنا سبحانه وتعالى اكرمه بحب بناء المساجد وتعمير المساجد وتزيين المساجد واخد بالك ربنا يكرمه وكل من يصلي في هذه المساجد في ميزان حسناته واحد ثالث يكون سبب في نشر الحجاب بين المسلمات يكون ده في ميزان حسناته لحد آخر لحظة في حياته وهكذا كل واحد أكيد جواه حاجة معينة موهبة معينة رزق معين ربنا بيسوقه إليه دور جواك أكيد جواك خير يا جماعة ما فيش مسلم ما فيش جواه خير انا برفض تماما ان واحد يتقال ايه ان فلان ده ده لا يمكن يهتدي وفلان ده ده ما فيش امل منه انسى الكلام ده سيدنا عمر بن الخطاب كان الناس يقولون لو اسلم حمار الخطاب ما اسلم عمر بن الخطاب تخيل حاجه زي كده عمر بن الخطاب ايوه نعم فيصبح بعد ذلك عمر الخطاب يعني فاروق الامه اللي النبي قال عنه لو كان نبي بعد لكان عمر والله يا الله ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اجرى الحكمه على قلب ولسان عمر اخويا وحبيبي دور لنفسك على دور ما ينفعش تعيش تعيش على هامش الحياه ممكن تعيش على هامش الحياه وتعيش مبسوط جدا لكن هتعيش صغير وهتموت صغير لكن لو عشت وبذلت حياتك لدين الله سبحانه وتعالى هتعيش كبير وهتموت كبير يبقى ليك قدر عند ربنا مش لازم تكون مشهور بالعكس ده انت لما تكون مغمور افضل مليون مره ان الله يحب العبد التقي النقي الخفي ربنا يرزقنا وإياكم الإخلاص يا رب العالمين ويرزقنا مسك الختام وربنا يجعلنا وإياكم ممن يفوزون بمسك الختام وما تنساش الشعار وماذا أعددت لها بحبكم في الله جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته